قد أفسدوها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين آه، وحسن أولئك رفيقا آه، أحبابي من البداية خلونا نتفق على اتفاق هام ان اي ازمه او اي مشكله من المشكلات اللي دايما بتنزل علينا كافراد او كامه آه، حتما لابد هنلاقي الحل بتاعها في هذا القران العظيم آه، ده اول امر نتفق عليه يبقى اذا حل اي مشكله هنا الامر الثاني ان في وقت المشكلات آه، آه، الامور بتبقى ضبابيه والانسان بيبقى محتاج لنور ينير له هذا الطريق برضه هنجد ان الحل هنا هنا النور ولا يخفى عليكم طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى في العديد من المواطن سمى هذا القرآن بالنور في بعض الأوقات النفوس بيصيبها حالة من اليأس والإحباط وإن شئتم فقولوا إيه، النفوس بتحس إن هي ميتة عشان كده سمعنا كتير من الناس قال إحنا حاسين إن إحنا ميتين وأنا بقول الميت نزعت منه الروح وعلشان يرجع للحياة لابد إن الروح ترجع مرة ثانية وروح القلب برضه هنا في كتير من الأوقات بتصيبنا أمراض سواء أمراض نفوس أو أمراض قلوب وفي كتير من الأوقات بندور على الدواء وارجع واقول برضو ربنا جعل الدواء هنا في هذا القرآن فهو شفاء هو هدى هو رحمة هو روح هو نور ولو تتبعنا أوصاف القرآن طبعا المسألة هتط- هتطول منا جدا جدا جدا عشان كده بقول احنا محتاجين من وقت لآخر ان احنا نرجع لهذا القرآن القرآن اللي لسه النهاردة كنا لسه بنمسح على جلدته التراب كده ونقول يا جماعة احنا محتاجين نرجع للقرآن آه، مما لا شك فيه ان ما يمر به اخواننا في سوريا آه، امر لا يكاد ابدا انسان انه يتحمله هي ازمه وهي مشكله الحل فين هنا برضه اللي يتخيل منكم اي مرحله من مراحل الاستضعاف اللي بتمر بها الامم او الافراد هنجد ان اول كلمه ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي عايز يخرج من مرحله الاستضعاف الى مرحله التمكين اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك سبحان الله لو جينا نظرنا إلى أحوال الأمم هنجد أن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر أمم كثيرة جدا جدا جدا استضعفت المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى أعز المؤمنين ولما ربنا أراد أن يدل النبي صلى الله عليه وسلم على طريق العزة على طريق التمكين قال له اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة آه، والنبي صلى الله عليه وسلم برضو ذكر له هذا الأمر في سورة الكهف كهجرة أفراد مجموعة من الأفراد المؤمنين اللي استضعفوا استصعاف بالغ جدا جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى برضو قال للنبي اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك وكأن المسألة ربنا بيقول كل إنسان هيمر بمرحلة استضعاف يرجع للقرآن ده هيجد المفترض إيه الواجب عليه إيه الواجب عليه كهو إنسان وقع في مرحلة الاستضعاف آه، او آه، حال الناس المحيطين بيه المفترض ان هم يعملوا له ايه او يساعدوه ازاي او ازاي يمدوا آه، يد العون اليه يمكن امبارح في في في في ملتقى شباب الدعوه امبارح او في الائتلاف كنت اتكلمت سريعا عن سوره العنكبوت والنهارده نفصل بقى الكلام في سوره العنكبوت بحيث تكون هذه رساله لاهل سوريا ناخد من هذه الصوره العظيمه الدروس والفوائد والعبر اللي ينبغي علينا ان احنا يعني تكون واضحه قدامنا في مثل هذه الازمات اللي احنا دايما بنمر بيها انا طبعا يعني يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع الهم والغم والكرب عن اهل سوريا آه، نحط النهارده خطوات سريعه عمليه وكذلك ايضا نوضح للناس النور المهم اي انسان احبابي على طريقه لابد بيكون محتاج لامرين الامر الاول النور اللي بيكشف له مشاكل الطريق في هنا وطب فينا حفره فينا آه، منحنى كذلك ايضا عايز الموتور الحركي احنا مشكلتنا ساعات بنركز على الكلام بس وساعات بنركز على الفعل بس ولا ينبغي علينا ابدا في مثل هذه الازمات ان احنا ناخد طرف دون الاخر بل ينبغي علينا ان احنا نمشي مع الاثنين مع بعض سوره العنكبوت آه، جت متوسطه بين صورتين سوره القصص وصورة الروم تعالوا مع بعض كده سريعا نبدأ مع بعض نكتب الدروس والفوائد المتعلقة بهذه الصورة يا ترى المجمل العام للصورة ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذه الصورة وده المحور الأساسي في فهم أي صورة من صور القرآن إنك لازم تعرف المحور الأساسي لهذه الصورة الصورة دي بتتكلم عن ايه ولازم تعرف الظروف العامة لهذه الصورة الصورة دي نزلت في مكة ولا نزلت في المدينة وايه اسباب نزولها ونزلت ليه وعلشان ايه ده المنهج اللي كان ابن مسعود اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين صورة ما من صورة الا وانا اعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت ولأي شيء نزلت الأربع حاجات دول هيفهمونا كويس جدا هذه المعاني المتعلقة بهذا القرآن العظيم أعرف هي نزلت إمتى ونزلت فين ونزلت لمين ونزلت علشان إيه يا ترى مين فينا لما بيجي يقرأ القرآن بيدور حوالين هذه العناصر الأربعة سورة العنكبوت سورة مكية والسور المكية أحبابي بيبقى على طول لها محورين من المحاور الأساسية إما محور خطاب المؤمنين وإما محور خطاب الكافرين يعني مثلا سورة فصلت وده إن شاء الله لعله الدرس القادم بإذن الله سورة فصلت هي خطاب موجه لكل إنسان معرض عن الله سبحانه وتعالى أنت أعرضت ليه وإيه أسباب الإعراض وكيف حل الله تبارك وتعالى هذه الأسباب حتى يقبل الناس على الله سبحانه وتعالى فسورة فصلت صورة من الصور المكية التي نزلت في مكة وكان محورها الأساسي التوجه إلى هؤلاء الذين أعرضوا عن ربهم تبارك وتعالى فالصورة بتخاطب المشركين إنما صورة العنكبوت بتتمثل في المحور الثاني ألا وهي هي محور ألا وهو محور مخاطبة الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين وبخاصة في وقت الأزمات والفتن سورة العنكبوت خطاب موجه من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ومعالجة لنفسية المؤمن اللي وقع تحت وطأة الاستضعاف ماذا يصنع في وقت الاستضعاف وإيه أهم الأشياء اللي تخرجه من الاستضعاف ويا ترى الاستضعاف ده صوره ايه ومشاكله ايه وغير ذلك صورة العنكبوت يبقى اول حاجة عندنا حط عندك على طول في الورقة والقلم اللي انت حضرتهم الان حط على طول معاك اول فائدة من فوائد صورة العنكبوت انها صورة مكية المحور الاساسي لها هي الحديث عن مرحلة الاستضعاف الذي يم... الذي يمر به كثير من الناس مرحلة استضعاف سواء الأفراد أو الأمم الأفراد أخت منتقبة نفس أخت نفسها تنتقم وأهلها رافضين أخ نفسه يلتزم وأهله منعين أخ عايز يلتزم وعايز يربي لحيته ولكن جهاز اللي هو شغال فيه رافض تماما إلى آخر هذه الصور أو استضعاف الأمم والجماعات سورة العنكبوت هذه هي الأول فائدة فيها يبقى هي صورة مكية اثنين صورة نزلت محور الأساس بتاعها حول مسألة الاستضعاف الأمر الثالث سورة العنكبوت بتتوسط بين سورة القصص وسورة الروم طب إيه العلاقة بين سورة العنكبوت وسورة القصص وسورة الروم سورة العنكبوت سبقت بسورة القصص اللي المحور الأساسي لها الحديث عن القوة بشقيها القوة الظاهرة اللي ممكن تكون واضحة جدا أمام الناس القوة الظاهرة سواء كانت القوة اللي تتعلق بالسلطان والجاه والكبرياء اللي عشان كده الصورة اتكلمت على فرعون بصورة كبيرة جدا وصورة طويلة بمرحلة كبيرة جدا أو بآيات كثيرة جدا داخل الصورة أو صورة القوة المادية اللي بتتمثل في شأن قارون اللي اتختمت به الصورة فكان فرعون في أول الصورة بيمثل القوة المادية القوة المتعلقة بالجاه والسلطان وغير ذلك وقارون اتختمت بيه الصورة المتعلق بالقوة المادية وكل الاثنين دول متعلقين أو الصورتين دول متعلقين بالقوة المزيفة التي يعني لا ينبغي لعبد أبدا أنه يتمسك بها سواء القوة المادية أو قوة السلطان أو قوة الجاه أو غير ذلك أو قوة المال أو قوة ال... الكلام ده كله قوة دي كل قوة كلها قوة مزيفة ولكن هناك قوة أخرى هي القوة الحقيقية القوة الحقيقية التي تكون في شأن الضعيف أو مع الضعيف ولكن الذي استقوى بربه تبارك وتعالى ممكن تقولوا لي ما هو الفارق بين قوى فرعون عليه لعنة الله حيثما حل أو حيثما كان عليه لعنة الله وبين قوة موسى عليه الصلاة والسلام موسى كان ضعيفا صح موسى كان رضيعا صح موسى تربى في شأن فرعون صح موسى كان ضعيفا لأنه كان طفل صغير في صندوق مرمي في البحر صح كل هذا ضعف ولكن لأنه استقوى بالله فكان قويا لأنه استقوى بالله كان قويا بنو إسرائيل كانوا مستضعفين ولكن لصلتهم القوية بالله سبحانه وتعالى كانوا أقوياء بإيمانهم في هذه المرحلة من مراحل حياتهم فصورة القصص بتمثل القوى المزيفة التي يعني بيغتر بها كثير من الناس وكيف كان الحال وكيف كان المآل فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم انتهت ادي مصير القوى المزيفه اللي تعلقت بالجاه الصوره المزيفه او القوى المزيفه اللي تعلقت بالمال فخسفنا به وبداره الارض اما موسى عليه الصلاه والسلام ومن معه من المستضعفين الذين اعتصموا بحبل الله المتين وبقوته سبحانه وتعالى هؤلاء الذين اعزهم الله ومكن لهم فصوره العنك... صوره القصص بتتكلم عن القوى صوره العنكبوت كانت عكسها مباشره بتتكلم عن مرحله الاستضعاف يبقى سوره القصص بتتكلم عن القوى وسوره العنكبوت بتتكلم على الاستضعاف أن الاستضعاف هذا سنة ما الذي ينبغي على العبد أن يصنعه إذا استضعف ما هي وسائل الخروج من الاستضعاف وبعد ذلك تأتي بعد سورة العنكبوت مباشرة سورة الروم اللي تتكلم على نصر الله سبحانه وتعالى وتمكينه تبارك وتعالى لأهل الكتاب على المجوس ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر إلى آخر الآيات بتتكلم عن نصر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين إذا هذه مرحلة بين مراحل بين مراحل القوى المزيفة والقوى الحقيقية قوى التمكين في الأرض هي بينهم مرحلة الاستضعاف بينهم مرحلة الاستضعاف فكان ده العلاقة أو المحور بين سورة القصص وبين سورة الروم والربط بين سورة القصص والروم فيما بينه وبين سورة العنكبوت تعالوا سريعا نتكلم على سورة العنكبوت بعد ما عرفنا ان هي مكية وخطاب من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم غالب الصور أو كثير من الصور اللي كانت دايما بتبدأ بالأحرف المقطعة يأتي بعدها مباشرة يأتي بعدها مباشرة الحديث عن القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب قاف والقرآن المجيد صاد والقرآن ذي الذكر كل آه معظم الصور معظم الصور اللي بتتكلم على هذه المسألة اللي بتبدأ بالأحرف المقطعة بعدها يأتي مباشرة ذكر لإيه للقرآن ولكن مباشرة احنا وجدنا ان في سورة العنكبوت ان بعد ما قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم قال أحسب الناس الاستفهام التوبيخي اللي أي إنسان من الممكن أن يستضعف ويظن أن الإيمان مجرد كلمة الإيمان مش كلمة الإيمان هو عبارة عن حقيقة ذات تكاليف الإيمان عبارة عن أمانة ذات أعباء الإيمان عبارة عن جهاد يحتاج إلى صبر الإيمان يحتاج إلى بذل إلى عطاء إلى تضحية كلمة إيمان مش كفاية إنك تقول أنا مؤمن وبس لا الإيمان يحتاج تكاليف يحتاج جهد يحتاج صبر على البلاء ربنا سبحانه وتعالى في البداية بيؤقلم الله يؤقلم أي إنسان مؤمن إنك ممكن تستضعف لأن هذه هي سنة الله في الأرض فأول آيات معنا في سورة العنكبوت هي مسألة توضيح الطريق النهاردة الأطباء لما المرض بيكون خطير بيأقلموا أهل الإنسان المريض ده بيقولوا له من البداية خد بالك المرض خطير والمسألة صعبة جدا بيأقلموهم على تحمل أي صدمات ممكن تكون جاية بعد ذلك المنهج ده أخذ من القرآن الله سبحانه وتعالى يوضح لعباده المؤمنين خدوا بالكم أي إنسان مؤمن يا أهل سوريا يا أهل سوريا انتبهوا أي إنسان مؤمن ينبغي عليه أنه يعلم ان على طريق الايمان لازم يبتلى لازم يفتن في دينه لان الايمان مش كلمه بل الايمان هو امانه الله في الارض وهذه الامانه لها لواء عظيم لا يحمله الا الرجال وهؤلاء الرجال لا يخرجون الا من رحم البلاء اسمعوها جيدا الايمان هو امانه الله في الارض وهذه الامانه لها لواء وهذا اللواء لا يحمله إلا الرجال وهؤلاء الرجال لا يخرجون إلا من رحم البلاء من أجل ذلك كانت سنة الله الماضية في عباده وخلقه إنهم لابد أن يبتلوا من البداية من أجل ذلك لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل وذكر له الأمر وقال ليتني أكون فيها جزعا حين يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي هي, هي سنة لله سبحانه وتعالى في الكون لازم تعرفوا يا أهل سوريا يا أحبابنا في أهل سوريا ما تقعون أنتم فيه الآن من ابتلاء هي سنة الله تبارك وتعالى ليه تمحيص من الله تبارك وتعالى لكم حتى يمحص قلوبكم ويمحص أعمالكم ويمحص أقوالكم سبحان الله زمان الأمة كانت لو وقعت في مشكلة تنادي تقول أمريكا تنادي تقول روسيا النهاردة أهل سوريا لا يتكلمون إلا بكلمة واحدة يا الله يا الله ملنا غيرك يا الله هو ده التمحيص لن نصل أبدا لهذه المرحلة إلا بعد هذا البلاء هذا البلاء عبارة عن رحم يخرج منه الرجال الذين يتحملون حمل لواء أمانة الله حمل لواء أمانة الله تبارك وتعالى في الأرض فالله سبحانه وتعالى يقول لكم يا أهل سوريا اصبروا فإن البلاء الذي وقعتم أنتم فيه الآن بسائر صوره بسائر صوره هذا البلاء هو البلاء الذي يخرج منه رجال الذين يحملون لواء الله وأمانة الله تبارك وتعالى في أرضه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا, وهم لا يفتنون فالبلاء والفتنة هي سنة لله تبارك وتعالى في خلقه أخواني أحبابي في أهل سوريا لا تنسوا أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مكن له إلا بعد بلاء وأن الصحابة رضوان الله عليهم ما سادوا الأرض إلا بعد أن قتلوا وعذبوا بل كان الواحد منهم يرى بأم عينيه أمه تقتل أمام عينيه أمه تقتل أمام عينيه أمر عمار لا يخفى عليكم أمر عمار لا يخفى عليكم أعلم يقينا أنني الآن أرى ما كان يحدث للصحابة رضوان الله عليهم على, على أرض سوريا إن النهاردة الأب يرى بعينيه ابنه بيقتل أمامه ابنه بيقتل أمامه ولا يملك أن يدفع عنه هذا ما كان يحدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعتقلات اللي في كل مكان بيعذب فيها إخواننا في سوريا هي صورة مبسطة جدا مما كان يحدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مش كده بس لا ده كل أمة كان هذا هو الحال أنا النهاردة كلما تذكرت حال هذه الأم اللي كانت بتبكي دما على إعدام ابنها اللي عنده سنتين وصورته لا تفارق عقلي وذهني أبدا إن طفل صغير عنده سنتين معدم في شوارع حمص متعلق كده متعلق كده في عمود إنارة والأم لا تستطيع أبدا أن هي تنزل طفلها أنا تذكرت على طول الاستضعاف اللي كان في بنو إسرائيل قبل ذلك بين يدي فرعون عليه لعنة الله يقتل أبنائهم أمام أعينهم بيقتل أبنائهم لأنه كان من المفسدين إن فرعون على في الأرض هذا البلاء هي سنة هذا البلاء هو سنة الله الماضية هذه السنة التي يتمخض منها ويخرج من رحمها الرجال يا أهل سوريا بدأنا الآن بفضل الله عز وجل وإخواننا في أهل سوريا بدأنا نراهم الآن على شاشات التلفزيون ودانا وأنا رأيت كم كبير جدا منهم في العمرة من من ثلاث أربع أسابيع ما شاء الله قمة الرجولة ما شاء الله لا قوة إلا بالله قمة الرجولة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما عادت ترهبهم أبدا طلقات ال ال الرشاشات نستغفر الله استغفر الله ما عادت ترهبهم أبدا طلقات المدافع والصواريخ أبدا بفضل الله ده كله إيه؟ ده كله نتيجة لهذه السنة إن ربنا سبحانه وتعالى إنما يبتلي يبتلي ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه سنة في الكون وهذا البلاء هو عبارة عن رحم يخرج منه الرجال أنا بكررها كتير من هذا الرحم يخرج الرجال الذين يحملون أمانة الله في الأرض الذين يحملون أمانة الله في الأرض الأمر الأول يبقى الأمر الأول كده أحبابي لابد أن نعلم أن الابتلاء سنة الله تبارك وتعالى في كونه دي أول آية يبقى الآية الأولانية اكتب جنبها الله يؤقلمك على أن البلاء سنة ماضية اتنين الله يطمئنك ويطمئن قلبك ويسلي قلبك انك مش لوحدك يا اهل سوريا انتوا مش لوحدكم بس على هذا الطريق مش لوحدكم بس على هذا الطريق لستم اول من فتن ولن تكونوا اخر من يفتن نسأل الله أن يزيل عنا الفتن ويرفع عنا البلاء بفضله وكرمه ومنه يا أهل سوريا أنتم مش أول ناس فتنتم لا فتن قبلكم كثير فتن قبلكم كثير بل ما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى وكان له أتباع إلا وفتنوا في دينهم إما بالقتل وإما بالتعذيب وإما بالتشريد صور كثيرة جدا ذكرها الله تبارك وتعالى لنا في كتابه لا ننسى أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء يمسح عن وجهه الدم وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ولا ننسى أبدا ما صنع بإبراهيم عليه الصلاة والسلام من إلقائه في النار ولا ننسى أبدا ما صنع بجميع الأنبياء أحبابي ولقد فتنا الذين من قبلهم سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام ذبح سيدنا يحيى النهاردة ذبح أهل سوريا شرفهم الله تبارك وتعالى أن يقتل منهم بهذه القتلة التي قتل بها أنبياء قبل ذلك سيدنا زك... يحيى عليه الصلاة والسلام ذبح هذه الذبحة اللي بتصنع الآن لإخواننا المجاهدين في حمص ولإخواننا المجاهدين في حماة ولإخواننا المجاهدين في ضرعة هذا شرف يعطيه الله تبارك وتعالى لكم الرسالة الثانية من الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت لأهل سوريا يا أهل سوريا البلاء لستم أنتم وحدكم على طريق البلاء طب وليه ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد فتنا الذين من قبلهم لأن النهاردة لما أعرف ان اللي قبلي فتن واللي قبلي فتن واللي قبلي فتن ده هيطمن قلبي وهيسلي قلبي لان هؤلاء الذين فتنوا مكن الله تبارك وتعالى لهم بعد ذلك احبابي غلام أصحاب الأخدود قتل ولكن مكن له في الأرض بعد ذلك مكن لأمته بعد ذلك في الأرض سبحان الله لن ننسى أبدا ما صنعه فرعون بزوجته من العذاب الذي سلط عليها أو الذي صنع بماشطة ابنة فرعون لا ننسى أبدا هذا العذاب اللي اتصب عليهم أنا لما أرى هذا الكلام يطمئن قلبي وأتسلى كما كانت الخنساء تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي لو شعرت إن أنا الوحيد اللي ابتليت الأمر بيبقى عليا صعب جدا ولكن كلما وجهت نظري يمينا ويسارا وشفت ده ابتلي في كذا وده ابتلي بكذا وده ابتلي بكذا تلاقي قلبك خلاص بيطمئن خلاص ما الكل شاركوني في البلاء فتلاقي قلبك اطمئن فمن أجل ذلك الآية الثالثة في سورة العنكبوت ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها هي طمأنة لقلوبكم يا أهل سوريا ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أما الآية الرابعة وهي آية خطيرة جدا جدا جدا وهي تحمل البشارة من الله سبحانه وتعالى كل دي حاجات بسيطة جدا كده من الصورة هي تحمل البشارة لكم يا أهل سوريا والله تحمل البشارة لكم يا أهل سوريا قال الله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أن يعجزون لا والله لا يعجزونهم أبدا والله العظيم بشار الأسد لا يعجز الله تبارك وتعالى ماهر الأسد لا يعجز الله تبارك وتعالى ولكن إنما هي قوانين قوانين يا أهل سوريا حتما ولابد سيأخذ الله تبارك وتعالى بشار ومن معه والله العظيم سيأخذ الله بشار ومن معه والله العظيم سيبيد الله بشار ومن معه وأخذه سبحانه وتعالى أليم شديد ولكن أم حسب الذين جرحوا السيئات يسبقون بشار ومن معه ظنوا أنهم يعجزون الله سبحانه وتعالى وهم صرحوا بهذا الكلام هم صرحوا بهذا الكلام لما قالوا إن هذا الملك أخذناه بأيدينا ولن يستطيع أحد قط أن يسلبنا هذا الملك حتى ولو كان هذا هو الله سبحانه وتعالى هم بيقولوا هذا الكلام هذا ما قاله الله في القرآن نفس الكلام اللي قاله بشار ومن معه هو الكلام الذي ذكره الله تبارك وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون ولكن هي سنن الله تبارك وتعالى بشار الآن في المرحلة الثالثة وأنا أنتظر الآن المرحلة الرابعة مرحلة الثالثة ومنتظر الرابعة إيه المرحلة الثالثة ومنتظر الرابعة بشار مر بثلاث مراحل الآن من أربع مراحل آخرهم الأخذ مر الآن بمرحلة الإملاء بشار ظلم وتجبر هو وأبوه من قبل من قبله ولما ظلموا الله سبحانه وتعالى في البداية يملي لهم عشان كده أنا بقول لأهل سوريا اوعى حد يعني يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى وأنا أعلم يقينا أنهم ما يظنون أبدا هذا الظن اوعى حد في يوم من الأيام يظن أن خلاص بشار تجبر في الأرض لا لا لا هي المسألة مسألة إملاء ما حدش يقول طب هو فين من رب هو ربنا سبحانه وتعالى لماذا لا ينتقم منه ألا يرى الله سبحانه وتعالى الرضع الذين يقتلون ألا يسمع الله سبحانه وتعالى صيحات الأرامل والثكالة لا لا ما تقولوش كده أبدا هي مرحلة أولى مر بها مرحلة بفضل الله هي مرحلة الإملاء بشار أملى الله تبارك وتعالى له قال الله تبارك وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا مرح... بشار مر بمرحلة الإملاء التي قال الله وكأي من قرية أمليت لها بشار عد مرحلة الإملاء بل قال الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما شوفوا نهاية الآيات ولهم عذاب مهين هذا ما أنتظره لبشار بل هذا ما أوقن أنه سيكون مصير بشار عليه لعنة الله بشار مر بمرحلة مرحلة الإملاء اللي يعقبها مباشرة مرحلة الاستدراج وعداها ايضا بشار يعني بشار عدى ايضا مرحله الاستدراج تقول يعني إيه استدراج الاستدراج من الدرج والدرج انما يكون لعلو خد بالك ان في عندي درج وفي عندي درك الدرج شيء بطلع فيه للاعلى عشان كده بنقول الجنه درجات كلما علوت كانت المرحله اعلى وافضل واكرم والنار دركات بشار بعد مرحله الاملاء هو عدى مرحلة الاستدراج أبض أيضا يعني إيه مرحلة الاستدراج الله سبحانه وتعالى ذكر الاستدراج في كتابه مرتين مرة آه، وكلتا المرتين الله يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذي- آه، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وفي سورة القصص وأملي لهم إن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين جمع الله تبارك وتعالى بين الإملاء والاستدراج ليه يملي له ليه ليستدرجه طب والاستدراج ده انت قلت لي الاستدراج ده علو اه ما هو لازم يعلو في الارض لازم يعلو في الارض لازم يرتفع عارفين ليه اصل لو في عندنا واحد بيقع من الدور الاول ممكن لا يصاب باذى ولكن لما نطلع للدور الثاني ممكن يصاب ببعض الاذى انما لما نطلع للدور العاشر لما يقع الوقعه بتكون قاسمه لما يعلو اكثر واكثر كلما على كلما كان الأخذ أليم وكان الأخذ شديد الله سبحانه وتعالى استدرج بشار وبشار فعلا مشى في درجة في الدرجات في مرحلة الاستدراج عمال يعلو في الأرض كل يوم كنا بنسمع 15 قط- شهيد 20 شهيد نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد النهارده اقل حاجه بعد كام سمعنا بعد ال 20 وال 25 60 و70 النهارده اقل عدد 100 و110 و120 و130 ده ده المعروف المشهور ده الوضع الان عمال يعلو عمال يتكبر في الارض سبحان الله بدا يست- يستدرجه الله سبحانه وتعالى استدرج زمان كان شويه شبيحه موجودين في الشوارع لا ده دلوقتي آه، البوارج في البحر بتقصف الطيارات بتقصف المدافع بتقصف الدبابات بتقصف ده الاستدراج هو عمال يعلو في الظلم عمال يطغو أكثر وأكثر هي دي مرحلة الاستدراج بشار الآن في المرحلة الثالثة بشار الآن في المرحلة الثالثة مرحلة التزيين بشار شايف إن اللي بيعمله ده هو الإصلاح شايف اللي بيعمله ده احنا نغير دستور الراجل ده مجنون انا مش عارف والله هو الراجل ده مجنون ولا اعمى ولكن لما ترجع للقرآن تجد بالفعل انه في مرحلة التزيين ان شايف ده هو الصح يا جماعة الناس اللي خرجت الان بتطالب بحريتها الناس دي غلطانة ده الناس دي ارهابية ده الناس دي مجرمة قالها قوم قبل ذلك ان هؤلاء لشرذمة قليلون اه قالها فرعون قبل ذلك قالها فرعون قبل ذلك بل قالها كل طاغية اه الناس دي ده ارهابيين ده متشددين ده متعصبين ده عصابات مسلحة هذا ما يقوله الآن هي دي بقى مرحلة التزيين ان ربنا يزين له عمله بر- بشار الآن في هذه المرحلة انه زين له العمل انه لا يرى ما يصنعه آه، ان دي جرائم لا لا لا هو شايف ان هو ده الصح وانه بيحافظ على المكان السورية وشايف ان هي دي العقيدة وهي دي الدين اللي بيسعى آه، من اجل تحقيقه ونشره بين الناس بشار الان في مرحلة التزيين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم زين لهم الاعمال بعد مرحلة التزيين انت شايف ان بعد كل ده بعد كل ده ان خلاص الامر اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي إنما أوتيته على علم ده ده كلام الطغاة من قبل بشار وده كلام آه، الطاغية بشار الآن هي دي مرحلة الاستدراج آه، مرحلة التزيين اللي بيمر بها الآن ولم تبقى لبشار إلا مرحلة واحدة أسأل الله أن يعجل بها هي مرحلة الأخذ بيبقى بعد مرحلة الإملاء مرحلة الاستدراج مرحلة التزيين بيجي بعدها مباشرة مرحلة الأخذ إن أخذه أليم شديد سبحانه آه، وتعالى آه، بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا الآن في هاتين الآيتين إيه؟ بيوضح لنا أن الاستضعاف له نوعين في استضعاف ربنا سبحانه وتعالى ذمه في القرآن الاستضعاف الثاني الاستضعاف المحمود اللي ربنا بيمكن لأهله الاستضعاف المحمود اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في أوائل سورة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعله استضعفوا أهو استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض دول الناس اللي أخذوا في وقت الاستضعاف بما آتاهم الله من قوة ب- في البداية أطاعوا الله سبحانه وتعالى زادوا الصلة فيما بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى بل وجاهدوا علشان كده ربنا قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه أهل سوريا سلكوا هذا الطريق سلكوا هذا الطريق طريق التدعيم فيما بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى من أجل ذلك المظاهرات بتاعتهم ارتبطت بالمساجد المظاهرات بتاعتهم ارتبطت بيوم الجمعة المظاهرات بتاعتهم ارتبطت بالصلاة على الجنائز سبحان الله وتشييع هذه الجنائز هم يجاهدون الآن أخذوا بكل الأسباب الجيش السوري الحر الآن أخذ بكل الأسباب وبدأ يسعى من أجل التحرير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم هم الآن يبذلون الجهد رغم العذاب والإسعاف اللي هم فيه لا يكلون ولا يملون بل أنا أستطيع أن أقول لقد استطاع أطفال ضرعة بل وحمص وحماه وكل المدن السورية أن يعلموا الدنيا كلها معنى الجهاد في سبيل الله معنى أن يضحون من أجل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله بل استطاع هؤلاء الشباب أن يهزوا عروش ممالك عجزت الدنيا الآن أن تهز هذه العروش أطفال درعة علموا إيران يعني إيه أطفال أهل السوري أهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى إيران الآن اللي بترعب بعض الناس بفضل الله أهل درعة وأطفال درعة هيلقنوا بفضل الله تبارك وتعالى إيران درس ما بعده درس إيران والمجرم الفاجر الكافر الآخر وزير ال- آه، رئيس الوزراء ال- ال- العراقي نور المالكي أو المجرم السفاح حسن نصر الشيطان عليه لعنة الله هيعلموا الدنيا كلها يعني إيه معنى الجهاد في سبيل الله أما النوع التاني من أنواع الاستضعاف أحبابي فهو نوع اللي فيه الاستكانة وترك العمل قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة ده صنف من الناس صنف من المنافقين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي أمر بال- بالخروج من مكة والهجرة إيه، كل المسلمين هاجروا هم لسه قاعدين انتوا ليه راضيين بحياة الاستضعاف والذل والهوان والمسكنة هم عايزين حياة الذل والضع- والاستضعاف بهذه الصورة هذا الاستضعاف هو الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه بل وذمه الله تبارك آه، وتعالى قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين فالاستضعاف صورتين استضعاف بذل ومسكنة وعدم بذل أسباب النصر ده الاستضعاف اللي ربنا ذمه أما استضعاف مع جهد وبذل للنفس وجهاد وانتظار لقاء الله سبحانه وتعالى على الجنة رايحين شهداء بالملايين من كان يرجو لقاء الله واخدين بالكم واخدين بالكم من الأحداث وربطها بالقرآن من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وأنا أحسب بإذن الله تبارك وتعالى أهل سوريا وإن كانت فيهم ذنوب ومعاصي قبل ذلك أحسب أن الله محصهم بإذن الله تبارك وتعالى لدرجة أنهم الآن لا يتكلمون إلا يا الله من لا غيرك يا الله أو طلب الشهادة طلب الشهادة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت قال الله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه وبعد ذلك يعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء أنه سيكفر عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون بعد كده بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بدأ يذكر صور كثيرة من صور الفتن اللي من الممكن أن يسقط فيها إنسان ممكن أحد آه، القادة أحد الأبطال أحد الأبطال في سوريا يؤخذ ويوضع في السجون ويعذب و- ويضرب ويهان بل ممكن أن يقتل هذه صورة من صور الإصضعاف ولكن هناك صورة أخرى من صور الإصضعاف أيضا وهي أشد من الأولى أن يكون الإصضعاف متعلق بأهلك بأحبابك بأقرب الناس إليك يطلبون منك النصرة وأنت لا تستطيع يطلبون منك أن تدفع عنهم وأنت لا تملك بل من الممكن أن يكون هؤلاء الأهل والأحباب والأصحاب الذين أوذوا بسببي يطلبون مني الاستسلام والتسليم حتى لا يؤذوا ودي صورة من أعظم الصور والعياذ بالله إن أنا النهاردة أجاهد في سبيل الله ابني يتاخد أو زوجتي تتاخد ويهدد أهلي وأحبابي زوجتي هنغتصبها لو ما سلمتش نفسك أولادك هنقتلهم لو ما سلمتش نفسك أبوك هنقتله لو ما قلتش لنا معلومات هذه صورة من أعظم الصور فالله سبحانه وتعالى يرسل الآن رسالة لأهل سوريا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ممكن حد يتسأل إيه علاقة ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ب- ب- بآيات البلاء أصل الآيات دي نزلت في صورة في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما روى الترمذي وغيره إن الآية دي نزلت بسببه طب ليه؟ لأنه لما أسلم وكان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه كانت أمه على الكفر امتنعت عن الطعام وامتنعت عن الشراب وقالت يا سعد كنت من أبر الناس بي وإنني لن أكل لا أكل أو أشرب حتى أموت فتعير بي اترك هذا الدين مش هو ده اللي بيحصل الآن في سوريا مش هو ده اللي بيحصل الآن في سوريا إن زوجة المجاهد أو المقاتل تؤخذ علشان يسلم نفسه ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه الآية في وسط هذه الصورة ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا اصبروا سعد صبر فجعل الله تبارك وتعالى له المخرج وبعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وكل إنسان سيسلك هذا الطريق شوف بعد العمل ربنا يذكر الجزاء ألف الأول لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون هنا يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين يا أهل سوريا والآية رقم آه، عشرة هي تحذير تحذير من الله سبحانه وتعالى لبعض الناس اللي ممكن عند الفتنة يرجع وخلاص أنا سلمت اوعى تكون من هؤلاء الذين ذمهم الله تبارك وتعالى الذين يخسرون الدنيا والآخرة ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله بعض الناس بعض المؤمنين الموحدين ممكن يؤذى في الله فيضعف فيع- فيعطي الكفار ما أرادوا مش علشان شيء لا لأنه ضعف عن هذا البلاء ضعف عن هذا الباء هذا ما عفى الله عنه كما حدث مع عمار لما أمروه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبه لأنه لم يتحمل هذا العذاب ولكن شتان بين هذه الصورة والصورة الثانية اللي بمجرد ما يؤذى في الله على طول يساوي بين فتنة الناس وعذاب الله في الآخرة ده الأنموذج والعياذ بالله اللي عند البلاء على طول لا يكون رجلا لا يثبت هذا النموذج الذي ذمه الله تبارك وتعالى قال الله ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ومن صور الفتن والبلاءات إن ممكن الآن هيبدأ يدي إغراءات يبدأ يدي إغراءات وعود بالإصلاح هيبدأ يبقى فيه يعني أخذ وعطاء ورد ودي الفتنة اللي ربنا قال في شأنها وقال الذين كفروا للذين أمنوا اتبعوا سبيلنا اتبعوا سبيلنا دي آخر مرحلة من المراحل اللي بيمر بها الكفرة بعد ما يعجزوا مع المؤمنين المجاهدين عند البلاء بالقتل وبالضرب وبإثارة الشبهات وبإثارة الفتن وبالعذاب وغير ذلك يدعوا لهم ها ودوا لو تدهنوا فيدهنون دي آخر حاجة عندهم علشان كده بنقول وبهذه الآيات ربنا يختم أول مقطع من مقاطع الصورة علشان يدخل ربنا تبارك وتعالى على المقطع الثاني من مقاطع الصورة اللي ربنا ذكر فيها صور بقى من أنواع الإصضعاف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها أو هيذكرها لنا الآن في الأمم السابقة علشان كده المقطع الثاني يعني المقطع الأول خد من أول الصورة لحد الآية 13 من أول الآية 13 لحد الآية آه، آه، مثلا 44 ده المقطع الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكر فيه العلاقة أو صور من الناس اللي استضعفت قبل ذلك ودي كلها رسائل يطمئن الله تبارك وتعالى بها النفوس يعني ممكن أهل سوريا الآن يقولوا إحنا بقالنا 11 شهر تقريبا في هذا البلاء ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا قصة نوح عليه الصلاة والسلام قصة نوح ذكرت في كثير من مواطن القرآن ولكن الموطن الوحيد اللي تحددت فيه الأعوام في هذا الموطن ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما طب وليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش 950 سنة ليه ألف, قال ألف سنة إلا خمسين عاما الكلام ده ربنا بيوجهه للمستضعف ربنا بيوجهه للمستضعف عارفين أحبابي لما يكون في شركة عايزة تبيع المنتج بتاعها تكتب مثلا المنتج ب 99 جنيه و99 قرش مش كاتبة 100 مع إن أصلا هو مش هيديله قرش هي كاتبة 99 و99 من 100 ليه؟ علشان تقول ده الناس يقولوا لا ده ده ده ب 99 جنيه فالكل يروح انما لو كتبت 100 ممكن ناس ال 100 ده رقم تفخيم رقم عظيم كبير فالناس ممكن ترجع فما يكتبوش ال 100 فربنا سبحانه وتعالى هنا ما قالش كده ربنا لم يقل 950 سنه مثلا انما قال 1000 سنه ليه علشان يقول لك ان البلاء قد تع- تطول فترته قد تطول فترته فنوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما مستضعف ألف سنة إلا خمسين عاما مستضعف وبعد ذلك كان النصر يا أهل سوريا إن طالت الفترة شوية فصدقوني إلا قبلكم خدوا فترات طويلة جدا جدا جدا في هذه البلاءات بس كانت دايما العاقبة إن ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم عشان كده ربنا قال بعد كده على طول قال فأخذهم الطوفان وهم ظالمون أي قوم نوح عليه الصلاة والسلام الذين آه، استضعفوه الذين عذبوه الذين آذوه هو ومن معه قال الله فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين آية لكم يا أهل سوريا آية لكم يا أهل سوريا إن ممكن الاستضعاف فترته تطول ولكن مع الصبر الله سبحانه وتعالى يعين بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر إبراهيم ليه س- ربنا سبحانه وتعالى يذكر إبراهيم وياخد إبراهيم عليه الصلاة والسلام معانا قدر كبير من الآيات عارفين ليه لأن قصة سيدنا إبراهيم صورة أيضا من الصور اللي ربنا بيوجهها لأهل سوريا الآن ربنا بيقول لهم خدوا بالكم ان ممكن فتره البلاء تطول ممكن الفتره ما تطولش ولا شيء تكون الفتره قصيره بس يتمكن فيها الظالمون من اهل الايمان والحق تمكنا كبيرا جدا تمكنا كبيرا جدا يبقى خلاص أوشك أهل الحق على الوقوع في العذاب لا ده وقعوا في العذاب فعلا خدوا بالكم والله العظيم حتى إذا و- وصل أهل الطغيان إذا وصل هؤلاء العصاة إلى أعلى درجة من درجات الظلم والفساد ساعتها بيكون المخرج عشان كده ربنا ذكر لنا في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه كانت النتيجة فأنجاه الله من النار فأنجاه الله من النار يا أهل سوريا مهما زاد العذاب مهما تكبر بشار كما تكبر قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تكبر هؤلاء مهما وصلوا أعلى درجة من درجات الفساد أعلى درجة من درجات الظلم صدقوني بعدها على طول هيكون النصر وسبحان الله سبحان الله الشيء اللي أعدوه عذاب للمؤمنين هو اللي هيكون سبحان الله عذاب ليهم بعد ذلك عذاب ليهم بعد ذلك انتوا مش متخيلين ان الجيش السوري الحر ده هو في يوم من الايام كان ممكن كان اداه من ادوات الطغيان اللي بيعذبوا بها المؤمنين دلوقتي ايه اللي حصل اللي حصل دلوقتي اهل سوريا ان هو ده سبب نصركم باذن الله كما كانت النار سبب في نصره ابراهيم عليه الصلاه والسلام سبحان الله ويمكرون ويمكر الله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكيد بهذا الملعون المجرم بشار بعد ذلك ربنا يذكر لكم قوم لوط ربنا يذكر لكم لوط عليه الصلاة والسلام طب ليه لوط علشان يوضح لكم المشاعر اللي انتم ممكن ت- ت- تكونوا عايشين فيها الآن لوط عليه الصلاة والسلام إنما ذكره الله تبارك وتعالى ها هنا علشان سبحان الله يعني مر بشعورين شعور الخوف وشعور الحزن ايه شعور الخوف خوف على ما سيحدث الخوف دايما هو توقع المكروه انما الحزن هو حزن على شيء فات علشان كده ربنا ذكر آه، آه، لوط عليه الصلاة والسلام علشان يقول لكم لا تخافوا من اللي جاي اللي جاي بإذن الله يسير جدا ده اللي جاي نجاتكم بإذن الله ولا تحزنوا على ما فقدتموه قبل ذلك من قتل للأولاد أو قتل للنساء واغتصاب ال- النساء أو غير ذلك لا تحزنوا على هذا أبدا فالله سبحانه وتعالى ناصركم ولو بعد حين قال الله إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وهذا ما سيحدث كونوا على يقين بهذا سينزل رجز من السماء بإذن الله على بشار وعلى كل من عاون بشار وبعد ذلك يذكر الله تبارك وتعالى شعيب وقوم مدين الذين عادوا شعيب ويذكر عاد ويذكر ثمود ويقول الله وقد تبين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ويذكر ربنا تبارك وتعالى قارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض رأوا هم الآن البينات رأوا الآيات رأوا أن الحق ها هنا ولسه على الباطل لسه على الباطل لسه إلى الآن بيقتلوا ويبطشوا بشعوبهم سبحان الله وكانت النتيجة قال الله فكلا أخذنا بذنبه وهذا ما ننتظره إن شاء الله في هذه الأيام القادمة في هذه الأيام القليلة القادمة فكلا أخذنا بذنبه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وشوف على طول بعدها ربنا يقول إيه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت, لبيت آه، العنكبوت ليه؟ أهل التفسير بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا المثل بعد إهلاك هؤلاء لأن هؤلاء أهون عند الله سبحانه وتعالى من هوان بيت العنكبوت يعني بيت العنكبوت شوف ضعيف آه، آه، ضعيف عند يعني ممكن أي حد ده بالنفخة ممكن يطير بيت العنكبوت ولكن سبحان الله ده لأن هو شيء هش شيء هين جدا شيء ضعيف جدا شيء ملهوش أي قيمة قواه قوى مزيفة يعني قوى قوى مزيفة يذكر الله سبحانه وتعالى هذا المثل بعد هذه الأمم التي هلكت حتى يقول الله تبارك وتعالى لنا لا تيأسوا أبدا لا تيأسوا أبدا بل كونوا على ثقة بأن الله هو القوي وهو القادر على إهلاك كل هؤلاء الضعفاء والله ضعفاء والله ضعفاء والله ضعفاء والله سبحانه وتعالى قادر على أن يعذبهم وعلى أن يهلكهم سبحانه وتعالى وبعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى أتل ما أوحي إليك من كتابي من الكتاب وأقم الصلاة إيه- إيه، حد يقول لي إيه العلاقة أنت الآن الصورة مرت بمرحلتين المرحلة الأولانية هي مرحلة تعليمات ربنا سبحانه وتعالى للمستضعفين في الأرض المرحلة الثانية هي مرحلة ذكر بعض أو نماذج من المستضعفين الذين استضعفوا قبل ذلك سواء كان نوح علشان يقول لنا خدوا بالكم مهما طالت فترة البلاء الله سبحانه وتعالى سينصر عباده المؤمنين إبراهيم عليه الصلاة والسلام عشان يصور لنا أو يوضح لنا إن مهما طغى أهل الباطل لدرجة إن هياخدوا الحق يحطوهم في النار سبحان الله مهما طغى أهل الباطل فإن الله ناصر أهل الحق ناصر لأهل الحق سبحانه وتعالى الأمر الثالث ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا آه، يذكر لنا سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام علشان يعالج لنا مسألة المشاعر اللي بتدور في خواطرنا الآن الخوف أو الحزن لا تخف لا تحزن يا أهل سوريا لا تخافوا ولا تحزنوا الله سبحانه وتعالى معكم الله سبحانه وتعالى معكم الأمر الرابع الله يذكر لنا عاد وثمود وفرعون وهمان وقارون ليه الخمسة دول علشان الخمسة دول كانت لهم قوة غير طبيعية ولكن من القوى المزيفة عاد وثمود ربنا بيقول تبين لكم من مساكنهم يعني إيه يا رب تبين لكم مدى القوة التي كانوا عليها فرعون مدى القوة التي كان عليها أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى هامان الذي تكبر بوزارته وأما قارون الذي تكبر بماله كل هؤلاء الظلمة الذين تكبروا أو ظنوا أن لهم قوة بهذه الأسباب البسيطة التي لا تساوي عند الله شيئا الله سبحانه وتعالى يطمئن المستضعف دايما مهما كانت قوة هؤلاء أقصد القوى المزيفة مهما كانت قوة إياك أن تغريك فهؤلاء لا يساوون عند الله تبارك وتعالى شيئا فكلا أخذنا بذنبه المسألة انتهت المسألة محسومة هؤلاء أذنبوا وأذنبوا بإتاء بفعل الكبائر العظيمة التي لا يتحملها إنسان هؤلاء أذنبوا ووعد الله حق وحتما ولابد يتحقق فكلا أخذنا بذنبه بعد ذلك نبدأ في الشوط الثالث من أشواط سورة العنكبوت أو القسم الأخير من أشواط سورة العنكبوت وهي التي تتعلق بمسألة ماذا أصنع في فترة الاستضعاف فترة استضعاف في أهل سوريا آه، لا تحتاج أبدا منا إلى كلام ولكن تحتاج منا إلى أولا ربط الصلة فيما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى علشان كده كانت أول آية في الشوط الثالث بعد الشوطين اللي بيتكلموا على الاستضعاف كانت موجهة للمؤمنين المستضعفين في مكة ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم يقول طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخبرهم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه عارفين اخواني احنا لو رحنا لسوره الكهف وبدانا نقلب كده في الصوره هنجد سبحان الله ان ربنا سبحانه وتعالى برضه مباشره بعد ذكر هؤلاء الأطف... الشباب الذين خرجوا مهاجرين الى الله سبحانه وتعالى في مرحله الاستضعاف كانت أول آيات اللي تعتبر ما يستفاد من القصة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته نفس الآية اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وكأن ربنا سبحانه وتعالى أول توجيه له لأهل الاستضعاف يجب عليكم أولا أن تصفوا قلوبكم من كل شيء إلا من الله سبحانه وتعالى بل لابد أن تربطوا هذه القلوب بالله سبحانه وتعالى عشان كده جاء معنا أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم آه، الصلاة وأقم الصلاة ده كله ليه تدعيم لأن بالقرآن وبالصلاة تبنى الرجال اللي يتحملوا بعد المحن عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في زمن البلاء بلاءات آه، قال الله تبارك وتعالى ويوضح لنا ان في وقت البلاء اجري على الصلاة اجري على الصلاة واجري على الصبر واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة يعني في وقت البلاءات علشان تكون راجل علشان تكون ثابت علشان ما تكونش من المثال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله اربط نفسك بالقرآن ارجعوا للقرآن حلقات القرآن تانية أهل سوريا في المساجد في كل مكان الصلاة خدوا الناس للمساجد المساجد الآن في سوريا أخواننا كانوا بيقولوا لي المساجد الآن أصبحت عامرة عامرة في سوريا بفضل الله تبارك وتعالى ودي علامات خير ده دي علامات البشريات بفضل الله تبارك وتعالى قال الله اتلو ما أحيى ده من أول بقى الآية 45 هنا مرحلة إيه مرحلة ماذا نصنع في فترة الاستضعاف قال الله اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وتيجي صفحة كاملة صفحة كاملة تتكلم عن القرآن هي الصفحة التي آه، تليها وبعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون في فترة من الفترات قد يكون الاستضعاف بيحتاج لحاجتين إما رفع لراية الجهاد وإما رفع لراية الهجرة هذه الآيات كانت نازلة علشان تمهد قلوب الصحابة على مسألة الهجرة في سبيل الله على مسألة الهجرة في سبيل الله بدأ من هجرة حبشة الأولى وهجرة حبشة الثانية والهجرة بعد ذلك إلى المدينة بدأ ربنا سبحانه وتعالى يقول لأهل الضعاف انتوا لكم طريق من اتنين إما طريق الهجرة وإما طريق رفع راية الجهاد رفع راية الجهاد وطبعا أهل كل مكان بيحكموا إيه الأنسب لينا هل الأنسب لينا الآن الهجرة ولا الأنسب لينا الجهاد والأمرين ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في خواتيم هذه الصورة وبيوضح لينا هجره أو جهده ممكن حد يقول ولكن الهجرة والجهاد هيترتب عليها حاجات كتير جدا ممكن أموت ممكن لو هاجرت هاكل منين وهشرب منين ورزقي هيكون ايه وحياتي هتروح حياتي هتضيع كل دي اشياء ممكن تدور في خلاجات نفس الانسان من الداخل يعني النهارده لو قلنا انسان اترك ارضك فانها ارض سوء واذهب الى ارض كذا فان فيها قوم يعبدون الله يقول بس انا هنا ليا شغل انا لو رحت هنا انا ماليش شغل ممكن يقول انا هنا آه، آه، يعني عايش حياه كويسه هنا حياتي هتروح انا هنا بتمتع انا هنا حياتي ممكن تروح فبدا ربنا سبحانه وتعالى في خواتيم هذه الصوره يعالج كل هذه الامور يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون بس ممكن أموت إيه المشكلة أنك تموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون فأنت لما تموت وانت مهاجر إلى الله أفضل منك إنك تموت في أرض الاستضعاف وخد بالك والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ممكن أنا النهاردة لو هاجرت الأكل والفلوس وحاجتي كلها هتروح آه، أكلي وفلوسي أنا هنا أنت بتقول لي سيب المكان ده علشان كله معاصي وذنوب هروح لمكان تاني طب الرزق هيكون إيه ربنا بيعالج دي وكأي من دابة في الأرض وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها بس لا وإياكم يعني اطمن إنك لو هاجرت ما شاء الله لك ويأتي بالله إن رزق ربنا سبحانه وتعالى سيرسله لك قال الله تبارك وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم بس دنيتي مكانتي ووضعي وهيئتي الله تبارك وتعالى يقول وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون بس ممكن أنا أبتلى بالخوف والرعب والذعر زي ما أهل سوريا الآن ابتلوا بالخوف والرعب والذعر قال الله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا الأمن والخوف ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى اللي هيأمنك ربنا سبحانه وتعالى عدنا دلوقتي بنشوف الشهداء والناس بتشيلهم في قمة الأمن والأمان الخوف والذعر والرعب راح خلاص لأن هم تمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى طيب في سوريا ما ينفعش الآن إنك تقولي سيب أرضك وهاجر أعمل إيه قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا رفع راية الجهاد وأقول كل إنسان بقدر استطاعته يعني حق عليه حق عليه أن ينصر المظلومين في أهل سوريا سواء بالسلاح سواء بالمال سواء بالدعم وجمعية دلائل الخيرات دعموا يا جماعة دعموا يا جماعة تقول أخت أخوات وأخوة كتير جدا اتصلوا عليا امبارح من الصعيد يقولوا إحنا من الصعيد إزاي نروح فرع الجيزة هقول إيه المشكلة إنك تسافر ده ده جهاد جهاد جمع من قريتك واطلع على بنك فيصل فرع الجيزة وحط في رقم الحساب 10570 10570 جمعية دلائل الخيرات اطلع سافر هاجر يا أخي ده دي هجرة لله سبحانه وتعالى هجرة لله الناس اللي في اسكندرية هاجر يا أخي سافر وادفع ادفع سبحان الله الناس اللي ممكن تقول طب أنا هطلع أصل أنا معيش على قد زوجتي الله يبسط الرزق لما يشاء من عباده ويقدر تقول لي أصل فلوس الأولاد يا أختي هقول لك سبحان الله وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم حق الآن على كل مسلم أنه يطلع يتبرع أنه يجتهد في جمع المال انت جمع من العمل بتاعك والوظيفه بتاعتك لو شغاله في مدرسه او شغاله في اي مكان وانت جمع في قريتك وانت جمع في مسجدك وانتوا جمعوا في كل مكان جمعوا وادوا لاخوانكم في سوريا ما شاء الله ما تتحملوش هم شيء الله سبحانه وتعالى نصرهم باذن الله تبارك وتعالى وانا ارى والله ان المبشرات بفضل الله كثيره جدا يعني امبارح كان في الدر... في الحلقه بتاعت الائتلاف كان حسينا ان الصوره ضبابيه جدا ومظلمه جدا لا بفضل الله البشرات احبابي في كل مكان والبشرات اصبحت ظاهره وواضحه جدا انشقاقات في كل حته والان ما, كان... ما عادوش عساكر ده عاد ما شاء الله رتب كبيره جدا جدا جدا آه، رقعت بفضل الله العمليات الجهاديه اتسعت جدا جدا جدا جدا بفضل الله تبارك وتعالى النظام مهزوز النظام مرعوب بفضل الله كل الدول الان بدات تتخلى عنه وان كانت اوروبا اسمعوها كويس ان كانت اوروبا ما زالت تدعم هذا النظام النهارده الصحوه اللي موجوده عندنا عايزينها احبابي انا عايز اقول سبحان الله اه، اتصل على ناس كتير جدا اه، اه، واحد يقول لي انا ع- عفش البيت خدوا خدوا بيعوا ونوديه لاهل سوريا واخته تقول شبكتي خدوها ودوها لاهل سوريا عايزين النماذج الجميله دي يا جماعه اذا لم نستطع ان نصنع شيئا لاهل سوريا فيكفينا ان احنا نقول لهم والله العظيم احنا معاكم بمشاعركم لما يحسوا ان كل الدنيا معاهم قلبا وقالبا باذن الله ده هيفرق معاهم كتير جدا في معنوياتهم ما تنسوش ان كل سجده من سجداتكم تصل تدعو فيها لاهل سوريا الواجب العملي بقى النهارده ان شاء الله لكل الناس سوره العنكبوت الان الكل يقوم يصلي بيها بعد ما عرف معانيها كده يستشعر الايات اللي فيها ويستشعر معانيها هنصلي بها النهارده ان شاء الله القيام وبعد ما نصلي القيام في اخر ركعه من الوتر ان شاء الله نخصص الوتر كله للدعاء لاهل سوريا ده ان شاء الله حق عليكم باذن الله قوم صلي بالصوره بعد ما عرفت معناها وعرفت هي نزلت امتى وشانها ايه ومعانيها ايه وبتتكلم عن ايه ان شاء الله هتفرق معاك كتير جدا في قيام الليل خدوا بالكم اللي بقيام الليل يرفع الله سبحانه وتعالى الضره عن اهلنا في كل مكان باذن الله تبارك وتعالى قوموا كده وتبتلوا الى الله وادعوا الله سبحانه وتعالى ان يرفع الكرب والغم والهم عن اهل سوريا اسال الله سبحانه وتعالى ان يمكن لهم وان ينصرهم وان يرينا في بشار ايه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
رحلة العمر الطويلة منحة الله الجميلة